بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوتي كما ذكرتكم في اللقاء الماضي أن لهذه المادة بقية هذا الذي أذيعه عليكم الآن أو تتلقونه هو بقية الشريط السابق فلو أزلت تلكم الكلمات في آخر الشريط وهذه الكلمات في أول الشريط تجد المادتين ملتصقتين تماما أحبكم في الله وهيا بنا إلى البقية الباقية عدم رؤية النفس ألا ترى لك حقا ولا تشهد لك فضلا لا مع الله ولا مع الخلق ما هو بعض الناس زي ما قلت كده انه يبقى مع ربنا سبحانه وتعالى ساعة ما يبتلى ولا يحصل له حاجة ولا يطلب حاجة وما تجيش يبقى من جواه حتى لو ما نطقش بلسانه من جواه يقول ايه يا رب ده شحال لو ما كنتش بيصلي لك ستين سنة ليه يا رب هو ما كل الفلوس اللي انا بتصدق بيها دي راحة فين مش ليك يا رب ايه يا رب حتى لو ما نطقش بلسانه بس المعنى ده يبقى جواه يبقى فارض على ربنا حاجة شايف ان له حق على ربنا انك ما تشوفش نفس الا ترى لك فضلا ولا تشهد لك حقا لا مع الله ولا مع خلقه كنا بنقول بقى في الكبر ان من علامات الكبر ان يرى له على الناس حقا فيغضب على من لم يوقره واحد دخل عليه وقال له بقول لك ايه يا محمد محمد محمد ايه ايه يا ابني اصحاب احنا قول يا شيخ محمد هو ده الكبر الكبر حتى لو ما قالوش قول او ما نطقش بالكلام ده لكن اللي يقول له يا محمد غير اللي يقول له يا شيخ محمد غير اللي يقول له يا فضيلة الشيخ ده الكبر لا عشان كده كنت بقول للشباب بتوعنا اللي بيكتب ابو عبد الله مش عارف ايه قلت له يا ابني ابو عبد الله دي كنيه والكنيه توقير ما توقرش نفسك احنا نقول ابو عبد الله لكن انت ما تقولش ابو عبد الله هي مش الكنية سنة يا عم الشيخ سنة اه انك تكتني بس ما تكنيش نفسك تقولش انا ابو عبد الله فلان ابن فلان لا كده بتعظم نفسك وانما تقول انا فلان ابن فلان الله يكرمه الشيخ ابو ذر ما تسأله دايما يقول لك ايه المذنب الشيخ ابو ذر يقول لك المذنب عبد المنعم حسين لسه عندنا مولود نسأل الله أن يبارك في أولاد المسلمين فبنقول للشيخ حنكه فقال لي عايز تسمم الولد يحصل له تسمم بريء ذنوب كلها ذنوب شوف الناس هو ده بقى الناس اللي ايه اللي مش شايف له نفس انتوا عارفين الشيخ ابو ذر اللي صاحب كتاب ففروا الى الله رجل لو شفته تحس يعني ان هو ربنا يغفر لنا ولا نحسبه كذلك والله حسيبه إن كأنه من الصحابة بس حاول تشوفه حاول تشوفه الشاهد ايه ألا ترى لك فضلا ولا تشهد لك حقا لما ترقد وما يجيش يزورك ثم تزعل منه ازاي يا نعيا وما تجيليش ايه يا ابني مش شرط انا اجيلك ده لما يجيلك تقول انا استاهل ان انت تجيلي جزاك الله خيرا هي دي الا ترى لك فضلا ولا تشهد لك حقا نمرة أربعة هي كانت نمرة واحد إيه ألا ترى لنفسك قيمة ولا مقاما ولا حالا ولا ترى في الخلق شرا منك اثنين أن تتضع للحق ثلاثة ألا ترى لك حقا ولا تشهد لك فضلا لا مع الله ولا مع الناس أربعة ألا تكون خصما لأحد لأن الخصم شايف نفسه لكن اللي مش شايف نفسه هيخاصم على ايه عشان كده هتبينها اللي بعدها اللي بعدها ايه ان تقرب من يقصيك وتكرم من يؤذيك وتعتذر الى من يجني عليك سماحة لا كظما ومودة لا مصابرة طب صلي احنا كده طولنا ولا احنا شكلنا طولنا كده طب صلي على الرسول اقول تاني طب ادفع اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا ان تقرب من يقصيك وتكرم من يؤذيك وتعتذر إلى من يجني عليك سماحة لا كظما ومودة لا مصابرة دي أخلاق عالية قوي نجيب منين أن تقرب من يقصيك وتكرم من يؤذيك وتعتذر إلى من يجني عليك مش من عندي دي من عند ربنا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ما معناها يا جبريل قال ها أن تعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك هو ده معناها هي دي هي هي معناها بالحرف الواحد أن تقرب من يقصيك يا جماعة أصل لما أشوف واحد سبحان الله العظيم كان في شيء كده يعني تجمع وفي شيخ فواحد اذاه فالشيخ بيقول طب انا لازم اعملها فيه لا انت ما تعملهاش فيه لان انت شيخ عيب كده هو تاجر لكن انت شيخ ما ينفعش انك تعمل كده فاهمني ازاي اه تقرب من يقصيك هو بيطردك بيبعدك بيأذيك لا انت قربه لا وشوف الشرطين الاخرانيين مهم جدا اه سماحة لا كظما ومودة لا مصابرة اه مش مش تعملها شفت انت في يوم من الايام وقفتني على بابك انا مش هوقفك اتفضل ولا ليها اي لازمة خالص ده بالعكس ده انا هخرج على الباب وقابله بالحضن اهلا اهلا اهلا اتفضل اتفضل ازاي اتفضل اتفضل اتفضل حضرتك يا سلام تشرفنا ومن قلبك سماحة لا كظم مش كظم بقى للغيظ يلا بقى لله لله كله لله لا خالص نهائي مش هتنفع ولا عمرها كده تبقى لله سماحة لا كظما ومودة لا مصابرة تقرب من يقصيك وتكرم من يؤذيك وتعتذر إلى من يجني عليك واحد جنى عليك وانت تروح تعتذر له أنا آسف حقك علي يذكر ان إبراهيم بن أدهم إبراهيم بن أدهم ده كان المفروض أصلا يبقى امير ولا وزير ولا والي حاجة زي كده وبعدين ساب الامارة والوزارة وتعبد فواحد عسكري قابله في الصحراء وكان عند المقابر فقال له اين العمران الظاهر العسكري ده كان ايه تايه فبيقول له اين العمران فين ال... فاشار الى المقابر ابراهيم بن ادهم اشار المقابر وقال هذا هو العمران فضربه الجندي فشج رأسه راح خبطه بخشبة فتح له دماغه فلما دخلوا البلد صار الناس يقبلون على إبراهيم بن أدم يقبلون يده ويحضنون أهلا بالشيخ أهلا بالشيخ فأتاه الجندي وهو يعتذر ويقول له أنا آسف أنا لم أكن أعرفك فقال يا بني إن الرأس التي تحتاج أن تعتذر إليها تركتها منذ زمن قال له أنا النهاردة إيه ما ينفعش تعتذر إلي لما كنت الأول كان مفروض كان مفروض تعتذر بس أنا قلعت الدماغ دي بقت دي إيه آه دماغ تانية خلاص هي دي قال له بل أنا أعتذر إليك لأني دللتك ولم أبين لك وصلت يا جماعة آه اللي بيجني عليك ده خلي بالكم إن كل شيء خلقناه بقدر فاللي بيجني عليك ده مش بدماغه ده اللي سلطوا عليك مين الله وما ربك بظلام للعبيد يبقى سلطوا عليك بايه اسمع بقى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما ايه الله عوقبتم به ده واحد المفروض ان احنا بنقول انه ظلمك وهتعاقبه بظلمه لك ربنا سمى ظلمه ليك ايه عقوبة عقوبة يعني انت لو انت ماشي كده واحد جه من وراك وراح طاق ضربك ألم على دماغك الألم اللي انت خدته ده هو الراجل اللي عمله ظالم لا شك لكن هي عقوبة من ربنا عقوبة ايه انت بقى اللي عارف الألم ده جالك نتيجة ايه هل كان ليك ألم اديته لحد وده بدله هل انت اذنبت دلوقتي ذنب وفي غفلة شديدة فاداك الألم ده عشان تفوق صح صح شوف انت بتعمل ايه هل انت كنت بتفكر في حاجة في اللحظة دي وجالك الألم ده هل هل هل كتير معايا اه فيبقى هو ده معنى وتعتذر الى من يجني عليك انت بتعتذر له ان استعمل في الجناية عليك وصلت اه ما اصل مين اللي يعني انت اللي خليته يجني عليك بذنوبك فتقول بعد ما يضربك تقول له انا اسف سامحني انا اللي غلطان حقك عليا ده مين ده اللي ضربك ده اللي سرق فلوسك ده اللي شتمك ده اللي اذاك سبحان الملك هي دي اللي مش شايف له نفس لكن بالله عليك لو واحد شتمني وانا شايف نفسي اعمل ايه اه لا ده انا هقول له يا ابني اهدى انت انت مش عارف انا مين اصل انت لحد دلوقتي مش فاهم انت بتشتم مين خلي بالك بس اصل انا اقدر اسجنك اه هي دي لما يبقى ليا ليا نفس لكن لو ماليش نفس اللي يشتمني واللي يأذيني واللي يضربني ما انا ماليش نفس هو بيشتم مين مفيش ما انا مفيش فخليه يشتم ويضرب ويسرق ويعمل ويسوي وأنا نفسي بعتها للملك إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم فالملك سبحانه وتعالى هو بقى اللي إيه اللي يجيب لي حقي سبحان الله العظيم الإمام أحمد بن حنبل كان ماشي مع تلميذ من تلاميذ الإمام أبي حنيفة فبيتكلموا في مسألة من المسائل الفقه فعاب الإمام أحمد على أبي حنيفة قوله فيها الإمام حنيفة كانت بضاعة الحديث قليلة في وقته فعشان كده اجتهد في الرأي بقى في المسائل اللي ما فيهاش أحاديث ما فيهاش أدلة هو يجتهد ويفكر ويفتي فيها بناء على الأحاديث اللي عنده على القدر اللي عنده فلما كثرت الأحاديث بقى في عصر الإمام الشافعي وعصر الإمام الإمام أحمد فكثرت السنة فبقى الإمام حنيفة اسمه مدرسة الرأي مدرسة إيه الرأي فالإمام أحمد كان بيعارض كثيرا جدا إن حد يقول برأيه لا الحديث موجودة فيقول بالحديث فالمهم إن تلميذ أبو حنيفة ودايما غالبا كده بيبقى التلاميذ الأحناف متعصبين جدا لمذهبهم وتوقير الإمام أبو حنيفة وتعظيمه عشان كده كان لما جوزوه كان بيقول على مذهب الإيه الأعظم هو عندهم كده الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه وهو رجل لا نشك في إمامته وقوة حجته وفتواه عشان كده اللي يدرس مذهب الإمام أبو حنيفة ما يعرفش يعمل حاجة تاني ليه؟ لأن كلها مسائل تشغل الدماغ تشغل الدماغ ولذلك على فكرة أنا ابني في بيحضر ماجستير في جامعة الأزهر في مذهب الحنفي ليه؟ لأن فعلا الفقه محتاج إلى تشغيل دماغ انك فعلا تفهم فقه مش زي شباب عصرنا اللي واخدين الفقه الفتاوى الشيخ فلان قال والشيخ فلان قال والشيخ فلان هو ما فهمش الشيخ فلان قالها دي منين جابها منين الشاهد انا عايز اقول ايه ان الامام احمد ماشي مع تلميذ من تلاميذ ابي حنيفه فغلط الامام احمد ما غلطش يعني كانه يعني خطا الامام ابو حنيفه فقال التلميذ للامام احمد بول أبي حنيفة خير من ملء الأرض مثلك قال له أنت بتشاور على أبو حنيفة كده أنت مين أنت ده الإمام أبو حنيفة بوله اللي بيبوله أحسن من ملء الأرض زيك أنت ومشى ومضى الإمام أحمد إلى البيت فجاءه الرجل بعد ساعة أدق الباب فخرج إليه فقال يا إمام سامحني لقد جهلت عليك قال يا بني والله ما تحتاج أن تعتذر والله ما نقلت رجلي ساعة قلتها إلا وقد سامحتك ودعوت لك قال له أنت فاكر أن أزعل هي دي الناس اللي مش شايفة لها إيه آه لا نفس لا نفس سبحان الله العظيم لو لو الإمام أحمد شايف إن هو الإمام أحمد كان قال له إيه بقى بوله النجس البول نجس بالإجماع نجس عند الإمام حنيفة أفضل مني مخلوق من الله مكرم المسلم لا ينجس كان يقعد يقيسها بقى ها ويحسبها بقى وازاي وتيجي ويجوز ولا يجوز لا يكفروا اه يكفروا فيها دي لكن هو مش شايف قال له يا ابني انا ما نقلتش رجلي الا وانا سامحتك ودعيت لك هي دي أن تقرب من يقصيك وتكرم من يؤذيك وتعتذر إلى من يجني عليك سماحة لا كظما ومودة لا مصابرة أيضا ممن لا يرى له نفسا أن يحمل نفسه قسرا على ما يجمل ويزين وترك ما يدنس ويشين ليصير ملكة للنفس في العلانية أن يحمل نفسه في السر على ما يجمل ويزين ويزين ترك ما يدنس ويشين ليصير للنفس ملكة احنا هنذكر في الاخر في نمرة خمسة احنا في نمرة واحد عدم رؤية نفس في نمرة خمسة هنقول سياسة النفس سياسة النفس ان احنا يا جماعة النهاردة عادل عنده 35 سنة ومحمد عنده 60 سنة وفلان عنده 40 سنة وفلان عنده عشرين سنة ماشي بس بقاله كام سنة مع النفس الأمارة بالسوء دي فلما أجي أغيرها مش ممكن تتغير في يوم وليلة دي محتاجة ترويض لو احنا بنقول عليه سياسة سياسة النفس يعني ان انا اسوس نفسي اروضها اظبطها اصلحها دي محتاجة مجاهدة ومصابرة هي دي عشان بعد كده اللي انا بجهدها فيه ده يصبح ملكة يصبح ايه يعني ايه ملكة اه يبقى خلق اه كان واحد عنده عبد يصيح يؤذيه ويغلظ عليه فقالوا له هل بعته قال أتعلم فيه الصبر خليه بتعلم عليه أنا بخليه كده عشان إيه أقعد أصبر أصبر نفسي ما هو يقدر يبيعه يقدر يوم يلطش له يقدر يزعق عبد شاريه فلوسه لكن خليه عشان إيه أتعلم فيه الصبر فإحنا محتاجين كده نتعلم تتعلم الحاجات اللي احنا بنقول عليها دي في مسألة انك ما تشوفش نفسك تتعلم ان تضيع منك فلوس وما تزعلش ليه دي فلوس ربنا وربنا خدها خلاص محتاجة ترويض ان حد يأذيك ومش تسامحه تشكره وتكرمه وتصله سبحان الله بعض السلف بلغه قيل فلان اغتابك اليوم فأرسل إليه طبق حلوى فأرسل إليه يقول أو تهزأ بي أغتابك وترسل لي الحلوى فقال شكرا لك أن حملت حسناتنا إلى الآخرة قال ده أنا بشكرك كتر ألف خيرك يا ريت كل يوم من ده شويه الشاهد ايه ان المسألة محتاجة ترويض محتاجة معالجة مش النهاردة سمعت الكلمتين دول هتطلع بكرة واحد يتنطط عليك وانت تقول له ماشي جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك يعني حاضر ايه اللي حضرتك تقول عليه وانت بتقول لواحد بيأذيك ما تتصورش ان ده يصدر بكرة لا دي محتاجة ايه محتاجة كظم ومصابرة عشان تتحول فيما بعد لسماحة ومودة واحدة واحدة وخطوة خطوة لابد منها آه نمرة سبعة سكون القلب تحت مجاري الأقدار لما الإنسان مش شايف له نفس وأي قدر يجري عليه يلاقي نفسه ساكن وهادئ يا أيتها النفس الايه المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية لما تبقى النفس مطمئنة ربنا هيجعلها راضية ايه مرضية هي دي القضية في النهاية سكون القلب تحت مجاري الأقدار الوقت هيطول معانا سامحوني بس الحتة دي مهمة قوي اللي هي صغو القلب اللي هي إصغاء القلب ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه لزوجات النبي إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما إن تتوبا إلى الله فقد صغت عارف يعني ايه صغت اه صغى من اصغى واصغى يعني مال اصغى الاناء الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كان يتوضا فجاءت هره فاصغى لها الاناء حتى شربت اصغى لها الاناء يعني ايه اه ميله ميله هي دي اللي انا بقول لك عليها من زمان معنى حنيفا مسلما حنيفا يعني ايه مائلا انك دايما تبقى مايل ناحية ربنا زي ما قلت لك كده ان يقول لك انا بتعامل مع الاسلام بحيادية بالغة لا يكفر ما ينفعش هيضيع لا ده انا مع الاسلام لازم ابقى ايه اه مايل مع الاسلام مع ربنا سبحانه وتعالى جهة ربنا سبحانه وتعالى مش ممكن هي دي مهمة جدا اصغاء القلب ده يبقى بالفؤاد وقلت لكم ان الفؤاد محل التثبيت شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما قل لا إله إلا الله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا واحد منكم يسمع الكلمتين اللي احنا قلناهم النهارده دول وخصوصا دي أن تقرب من يقصيك وتكرم من يؤذيك وتعتذر إلى من يجني عليك بكرة يجي يزوره شيخ يقول سمعت واحد امبارح بيخرف وقعد يقول تقرب من يقصيك وتكرم من يؤذيك يقول لك ازاي بقى وربنا قال وإن عاقبتم فعاقبوا وربنا قال وربنا قال والرسول قال وشد عليك خلاك اللي هيقرب منك هتذبحه هتقطعه هي انت نسيت هنا حتة واحدة بس الراجل ده قال لك اللي يأذيك يأذيه واللي يضرك ضره واللي يتعبك يتعبه واللي يشتمك يشتمه وبالدين والشرع نسيت لما نيجي يوم القيامة اللي سامح يبقى عند ربنا احسن ولا اللي خد حقه احسن هي الحتة دي اللي هي دي ولتصغى اليه افئدة الذين لا يؤمنون بالاخرة اللي هيميل للتانية دي للكلام المزين والمزركش والمزوق واللي يوافق هواك ما هو انت لو عايز اي حاجة في الدين توافق هواك هتلاقي نجيب لك شيخ ويكتب لك ويمضي لك ويختم وتغديه غدوة محترم بس سهلة دي مش صعبة سهلة جدا وهيقول لك برضه قال الله وقال رسول اه بس هي دي يوحي بعضهم الى بعض ها زخرف القول غرورا وربنا بيقول ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه المشكلة مش في دول مشكلة فيك انت ازاي قبلت ده وسبت ده رغم انك عارف يقينا ان ده الحق وده باطل بينه بين للعقلاء ولأصحاب القلوب الإيمان بالآخرة هو اللي بيفصل بقى لتصغى هي دي قضية صغو القلب يا ترى قلبك بيصغى للآخرة ولا للدنيا انت اللي هتقول مش انا وانت ادرى وكل واحد ادرى بنفسه هي دي قضية سكون القلب تحت مجال الاحكام ها قلبك بيميل كده ساعة ما تسمع نغمة مزيكا ها موبايل جديد عربية جديدة زوجة جديدة معرفة جديدة شقة جديدة بيت جديد مايل قلبك بيصغى جهة الدنيا ولا جهة الآخرة نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الآخرة نمرة ثمانية القناعة والرضا اللي مش شايف له نفس دايما قناعة ورضا دايما راضي ويا رب أقل من كده أنا راضي ويا رب من غير حاجة خالص أدام أنت راضي أنا راضي القناعة والرضا أنا طولت عليكم آسف ولكن أنا بحبكم في الله وما زلنا مع عدم رؤية النفس يبقى لنا تكملة بقى في بقية العناصر لكي يولد القلب من النفس اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا اللهم إنا نسألك أن تنفعنا بما علمتنا اللهم ارزقنا العمل بما سمعنا اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل التفرق بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم هب المسيئين منا للمحسنين ولا تخرجنا من هذا المكان إلا وقد غفرت لنا أجمعين وهديت قلوبنا وأصلحت نفوسنا وغفرت ذنوبنا ورضيت عنا رضا لا سخط بعده وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين آمين آمين آمين